انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ما تيجوا معايا في رحلة مع رانيا مين فينا يقدر ينكر إن جملة تطلع رحلة كانت وما زالت من أكتر الجمل اللي بترفع هرمون السعادة عند أي حد فينا أنا النهاردة جاية أخدكم معايا في رحلة رحلة في قطر الحياة هنرجع من أول محطة فيها وهنفتكر مع بعض كل ذكرياتنا الحلوة والصعبة استنوني في رحلة مع رانيا على تسعينات اف ام
رحلة مع رانيا مع دكتور رانيا مسعد كل يوم ثلاث الساعة أربعة ونص على تسعينات FM
مساء الخير على كل مستمعينا من كل مكان على راديو تسعينات FM انا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا هدفنا هو نشر الوعي وتحسين حياتنا للأفضل وتفادي أخطاء الماضي اللي كلنا وقعنا فيها حلقتنا النهاردة عن التعرض للرفض ومين فينا ما تعرضش ولو لمرة واحدة في حياته للرفض تعرضت للرفض في حياتك وانت طفل أو انت مراهق أو انت شاب كبير طيب فشلت في حاجات كتير بتحبها لمجرد فكرة انك خايف تعملها علشان خايف من الرفض عندي ليكم سؤال قبل الفاصل كم مرة انسحبت من حاجات كتيرة بتحبها علشان خفت انك تترفض مع انك ممكن تكون كواليفايد او مؤهل ليها جدا تقدروا تشاركوني اجاباتكم او استفساراتكم واسئلتكم او حتى تجاربكم على رقمنا 00427 894 هستناكم بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع مرة تانية
قلل الوداع وهقول له ايه هو الوداع يتقال في ايه اخترته ليه واختارني ليه كان قلبي ليه وقلبه مش ليه حسيت اني لقيت حلم السنين وصحيت ببقى بريت من المجروحين يا ريته قال هيروح يغيب وما كانش قال بقاله حبيب يا ريته راح من غير جراح هيفيده ايه يسيب جراح فيا حسيت اني لقيت حلم السنين وصحيت ببقى بريت من المجروحين قال لي الوداع وهقول له ايه هو الوداع يتقال في ايه اخترته ليه واختارني ليه كان قلبي ليه وقلبه مش ليا حسيت اني
ورجعنا لكم مرة تانية أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا موضوعنا النهاردة عن التعرض للرفض محدش فينا يقدر ينكر إن مشاعر الرفض صعبة وخاصة لو تعرضنا ليها وإحنا صغيرين دي بقى مش بتتنسي وبتفضل عايشة جوانا عمر كامل وإحنا مش حاسين ولا فاهمين إيه اللي بيحصل لنا تعال أقولك إيه اللي بيحصل باختصار عندك عقدة من الرفض أو تعرضت للرفض والمشكلة لسه عايشة جواك اللي هيحصل إنك هتقابل ناس هتدوس على المشكلة دي وتظهرها جدا علشان تبدأ تتعامل معاها وتتقبل فكرة الرفض في حد ذاتها وإن عادي جدا إن إحنا ممكن نترفض مهما كانت إمكانياتنا عالية والدرس هنا هيكون الهدف منه إنك تتعلم كويس جدا إنك ما تبنيش استحقاقك ولا تقييمك لذاتك بناء على آراء الآخرين ومدى تقبلهم ليك وإن إحنا بشر بنختلف وبنتفق عادي جدا وإننا مش آلهة كاملين وإن حتى الأنبياء محدش اجتمع واتفق عليهم لازم تتقبل فكرة إنك مش كامل وإن مش لازم يكون الجميع متقبلينك وإنه عادي جدا ممكن ناس تحبك وناس تانية لأ وسواء الناس حبوك أو لأ فلازم تكون حابب نفسك وشايفها كويسة وإن آرائهم ما تأثرش على ثقتك بنفسك ولا علاقتك بنفسك في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنربي الشخص لما بيتعرض وهو صغير للرفض من الأهل اللي بيحصل إنه بيشخصن الأمور لأن مفيش عنده وقتها وعي كفاية أو إدراك كفاية إنه يفصل هو فقط بيحس إن هو مرفوض من الأهل فبدل ما يكون مشكلة عنده من الأهل إن هم رافضينه لا بيتكون عنده شعور يخليه يرفض نفسه بما إن هم أهله رافضينه وهم الأقرب ليه فهو شخص إذا مش كويس إذا أنا رافض نفسي لأن الشعور هنا بتاع الرفض جاي من حد مهم جدا وهم الأهل ويفضل الشعور ده متخزن جوانا في دايرة المشاعر وإحنا ناسيين تماما اللي حصل ومش فاهمين إن الوقت مش هيعالج الشعور ده الوقت هنا مجرد مخدر ومع أول موقف مشابه للأحداث القديمة هتطلع كل العقد المتخزنة في مركز المشاعر ويفضل الإنسان عايش طول حياته وهو رافض نفسه وكارهها ومش قادر حتى إنه يبني علاقة مع نفسه أو يتواصل مع نفسه ويفضل اختياراته كلها سيئة لأنه ما عندوش أي نوع من أنواع الاستحقاق إذا كان هو نفسه رافض نفسه مين هيتقبله؟ حتى الأشياء اللي بيجذبها في حياته زي الأشخاص أو الوظائف أو أسلوب الحياة دايما بيجذب الأسوأ ليه دايما بيجذب ناس متعبة تتعبه وترهقه نفسيا وتضغط عليه لأن هو ما عندهوش استحقاق فدايما هيجذب الحاجات القليلة شعورنا الداخلي دايما بيهيمن على كل الناس اللي حوالينا يعني لو انت بتحب نفسك صدقني اغلب الناس حواليك هتحبك ولو انت برضه كاره نفسك عمرك ما هتلاقي حد يحبك ويقدرك واكبر دليل على كده لما بيكون فيه شخص او حد مشهور ونرجسي جدا وبيتباهى بنفسه وبيحب نفسه جدا بتلاقي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة جدا لأن شعوره الداخلي أثر على الناس اللي حواليه ووصل لهم إن هو مهم وإن هو ناجح وإن هو مبهر علشان مشاعرك تجاه نفسك بتوصل للناس اللي حواليك وتأثر عليهم وتأثر على وجهة نظرهم فيك خليك فاكر دايما طول ما انت رافض نفسك وشايف نفسك صغير ولا تستحق أي شيء أي حد حواليك هيحس بمشاعرك دي وهيبدأ يعاملك بنفس المعاملة فيبدأوا يرفضوك زي ما انت رافض نفسك عندي ليكم سؤال قبل الفاصل هل حصل لك انك اتعرضت لنوع معين من الرفض ولسه فاكره لحد النهارده واثر عليك في حياتك هستنى إجاباتكم بعد الفاصل تقدروا تتواصلوا معانا على أرقامنا 01000 427 894 فاصل ونرجع لكم مرة تانية
اللي يعلي اناني بيصغر واللي يحارب طبع بيخسر وده كان درس حياتي ده التعب اللي تعبته عشانك لو راح نصه العشرة مكانك كان يحلفوا بحياتي كل الحلو معاك اتجرب لا جميل بقي ولا غيرك قرب ايوه بعدت بلاش تستغرب كل وجع له نهايه ولا اشرح لك ولا تشرح لي لو عندك احساس افرح لي الدنيا في بعدك اريح لي واللي انا شفته كفايه يا ما زمان خوفتك مني وهتحس ان انت ضامني وتاريك ما بتسمعش وانا على قد ما بسكت واحدة قلبتي صعبة وكلمتي واحدة لو رحت ما برجعش كل الحلو معاك اتجرب لا جميل بقي ولا خيرك قرب ايوه بعدت بلاش تستغرب كل وجع له نهايه ولا اشرح لك ولا تشرح لي لو عندك احساس افرح لي الدنيا في بعدك اريح لي واللي انا شفته كفايه
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا موضوعنا النهاردة عن التعرض للرفض إزاي ممكن تعرضنا للرفض في مرحلة معينة في حياتنا ممكن يأثر علينا طول حياتنا طب انتوا عارفين ان واحد من اهم اسباب السمنه وزياده الوزن هو الشعور بالتانيب والشعور بالرفض فبيبدا جسمك يكون طبقات من الدهون عازله للجسم لحمايته واحتوائه من الشعور بالوحده او الشعور بالرفض او الشعور بعدم الامان لما بترفض حقيقتك وبتمارس اشياء بتخالف رغبات روحك وصوتك الداخلي او لما بتروح تعمل حاجه ما بتحبهاش وتجبر نفسك عليها او بتسعى انك تحقق هدف معين انت مش عايزه ولكن بتسعى ليه علشان الاخرين او عشان ناس تانية حواليك او لما بتعيش في علاقه مش مناسبه ليك ومرهقه بسبب ضعف الثقه بالنفس او بسبب الخوف من الرفض أو لما بتتمنى حاجات مش بتشبهك لمجرد إنك عاوز ترضي شخص آخر أو لما بترغم نفسك على شيء مش شبهك أو أنت مش عاوزه كل ده نوع من, من أنواع الرفض جرح الرفض معناه هو الشعور العميق برفض شيء من نفسك ممكن يجي مثلا من التنمر عليك وانت صغير أو مقارنتك بأشخاص تانيين من أهلك مثلا اللي كنت مستني منهم الثقة والمديح الفكرة إن التعافي من جرح الرفض وألم الشعور بالرفض لا يعني التوقف تماما عن التعرض لمواقف الرفض ده على مدار حياتك لازم تكون فاهم ده إنك بتتعرض للرفض وهتتعرض للرفض عادي جدا ولكن تشافيك من ألم الرفض بيقوي جدا من جسدك المشاعري أو بشكل أبسط من دايرة مشاعرك بحيث إنك لو تعرضت لمواقف فيها نوع من أنواع الرفض تكون ردة فعلك أكثر توازن ونضج والأجمل هو إنك هتغير وجهة نظرك تماما من إن الرفض ألم إلى وجهة نظر تانية بتقول إن الرفض خير وفتح باب لفرص تانية جايز جدا تكون أفضل ليك طيب الرفض أنواع كتيرة جدا منها مثلا مشاعر العار قناعة مرتبطة بالرفض يعني أنت كل ما عشت في الرفض وتألمت زاد شعور الانفصال وقل وقلة الك- قلة القيمة اللي هتحسه تجاه نفسك هتنفصل عن نفسك وهتبدأ تحس إنك قليل وده هيولد جواك عدم أمان وضياع للقيمة واختلال نفسي واضطراب نفسي ذهني في مراحل متقدمة لأن الإنسان كيانه بيتهز وده في حد ذاته كارثي لأنه بيخليك شخص غير متزن لذلك كل شخص بيمارس المشاعر دي بقصد على أي شخص آخر هو مجرم لا يقل ضرر عن القاتل لأنه بيهدد كيان شخص كامل وبيفصل الإنسان عن حقيقته ويفضل الشخص عايش بعدها غربة داخلية سنين طويلة فأرجوك انتشل نفسك بأقوى ما يمكن لأن المشاعر دي مؤذية جدا هتشوه إنسانيتك وهتدمر المعنى من وجودك كإنسان في الحياة الشعور بالوحدة أو الشعور بالرفض الاتنين جزء لا يتجزأ من بعض يعني الإنسان اللي بيشعر بالرفض أو بيتعرض لرفض أكيد بيكون حاسس من الداخل بالشعور بالوحدة طبيعي جدا وكلها مشاعر طبيعية جدا كل حد بيتعرض لها في فترة معينة من فترات حياته فاوعى تحس ان انت بس اللي اتعرضت للنوع ده من المشاعر المؤذية ده مش معناه ان انت عندك نقص معين مش بالضرورة ان الجميع يتقبلك باختصار زي ما انت صعب تتقبل كل الناس صعب جدا كل الناس تتقبلك الموضوع بسيط جزء مهم جدا في الشعور العميق بالرفض وعدم القبول من احد الوالدين في مرحله من مراحل الطفوله مثلا لانها بتكون مزرعه تكوين الشخصيه اللي بيعيش عليها الانسان باقي حياته الرفض اثناء الفتره دي بيؤدي لحاجه اسمها متلازمه ارضاء الاخرين الشخص اللي عانى من رفض من الام او الاب بيفضل طول حياته عايز يرضي الناس التانية الشخص اللي نام أو كان بينام كل يوم وعينيه مليانة دموع واتحرم من الحضن والحب وهو صغير هيكبر وهيفضل يدور عن الحب في عيون الناس وهيلهث وراه ويتسوله وهيبقى مستعد يعمل أي حاجة في مقابل إنه يشعر بالحب فهيحاول يرضي الآخرين حتى لو على حساب نفسه بكل الطرق وفي قصة أخرى تجربة المشاعر غير المتبادلة تجربة طبعا مؤلمة محبطة للشخص اللي بيحس بيها لأن هو هنا بيواجه الشعور بالرفض أو عدم الاستجابة من الشخص الآخر اللي هو طبعا بيحبه ده نوع منتشر جدا في العلاقات العاطفية والاجتماعية وحتى بين الأصدقاء فمش شرط أبدا اللي تحبه يحبك خليك دايما متقبل ده ومتفهمه وإنه عادي جدا وما ترفعش سقف توقعاتك بأي شخص عندي ليكم سؤال قبل الفاصل هل سألت نفسك أنا ليه استمر معايا الشعور بالرفض لسنين طويلة؟ استنى إجاباتكم بعد الفاصل تقدروا تبعتولنا أو تكلمونا على أرقامنا فاصل ونرجع لكم مرة تانية
جاي تقول نفتح باب لسنين مقفول معلش مفيش في ايديا حلول تنفع ترضيك بأمارة مين افضل هنا حتى دقيقتين تقيل على قلبك تنفس هوا بيطير حواليك لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني ارجع لي للأذاني وعليا بيه ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بقى ضايع مش لاقي البنا في الشارع علشان ارميك لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني ارجع لي للأذاني وعليا بيه ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بقى ضايع مش لاقي البلا في الشارع علشان ارمي
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا حلقتنا النهاردة عن التعرض للرفض عارفين كم حد فينا عنده حساسية التعرض للرفض أو الخوف من الرفض حساسية الخوف من الرفض أو التعرض للرفض بترتبط ارتباط وثيق بال ADHD لأن الألم العاطفي الشديد بسبب الخوف من الشعور بالرفض بيعمل حاجة زي إعاقة لتنظيم المشاعر والسلوكيات المرتبطة بالرفض وبيخليها أكثر حدة وبيتسبب في خلل في التنظيم العاطفي عند الإنسان طب ودي أعراضها إيه؟ الناس دي بيبقوا سهل جدا إنهم يحسوا بالحرج أو الخجل تاني حاجة بتظهر عليهم علامات تدني احترام الذات وبيبقى عندهم صعوبة في إنهم يؤمنوا بنفسهم غالبا بيكونوا people pleasers يعني بيحاولوا يرضوا كل الناس والنوع ده حياتهم بتفضل طول عمرها عبارة عن إرضاء للناس ومركزين بشدة على تجنب استنكار الآخرين ليهم كمان بيكون عندهم مشكلة في احتواء المشاعر لما بيحسوا بالرفض غالبا بيكون ده واضح جدا عند الأطفال والمراهقين المصابين بالنوع ده من المشاعر واللي بعضهم بيتفاعل مع المشاعر دي بردة فعل على شكل نوبات غضب عارمة والآخر بيتفاعل معاها على شكل شلال من الدموع جزء كبير منهم بيوجه مشاعره للداخل والكبت كنوع من أنواع التعويض عن فقدان السيطرة على عواطفهم الخارجية وده بيبقى باين جدا إنه بداية مفاجأة لحالات الاكتئاب الشديدة اللي ممكن الشخص يدخل فيها مرة واحدة أو بيحصل تشخيص غلط في بعض الحالات منهم لأنه بيكون عنده تحولات عاطفية مفاجأة فبيتم تشخيصه باضطراب ثنائي القطب أو اضطراب الشخصية الحدية لأن التلاتة مشتركين في الأعراض البدائية النوع ده من الناس كمان بيتجنب بدء أي نوع من أنواع المشاريع أو المهام أو الأهداف الجديدة إطلاقا لأنه دايما حاطط في دماغه إن في فرصة للفشل وإنه مش هيقدر يتحمل فكرة إنه يفشل الناس دي بتعبر عن خوفها من الفشل أو الرفض من خلال إنهم بيبذلوا مجهود كبير جدا أو بيسعوا لتحقيق الكمال ولذلك ده بيأثر عليهم بطريقة سلبية وبيحولهم لشخص بيعاني من قلق شديد لأنهم بيخلوا فكرة رعاية الذات أو التوقف عن العمل أو الراحة مش أولويات في حياتهم فاللي بيحصل إن هو حرفيا بيحترق وهنا بيحصل حاجة مهمة جدا إن إحنا نفهمها إنه بيحصل تشوه معرفي فبدل ما نحس بالذنب أو حتى شعور العار اللي هو الشعور بالتقص بالتقصير لا إحنا هنا بنحس بفكرة أعمق بكتير وهي إن أنا مش كفاية أنا لست كفء أنا لا أستحق أي حاجة كويسة عشان كده مهم جدا إنك تركز على مشاعرك وتفهم المشكلة فين وفهمك للمشكلة جوه مخك وجوه دايرة مشاعرك هيحل هيوفر عليك مشوار طويل جدا عاوزة أفكركم بحاجة مهمة جدا جدا إنكم تبقوا عارفينها وعي الضحية أو إنك تعيش دور الضحية هيجذب لك شخص نرجسي مشاعر الغضب هتجذب لك شخص مستفز العطاء اللامحدود هيجذب لك شخص مستغل عقلية الندرة وإن مفيش اللي في خيالي هتجذب لك شخص بخيل أو شخص مستهتر شعور العار هيجذب لك شخص خاين الشخصية الضعيفة هتجذب لك شخص متسلط عليك مشاعر الغيرة هتجذب لك شخص متكبر والشعور بالوحدة هيجذب لك شخص متخلي في النهاية نصيحتي ليكم علشان نتخلص من عقدة الشعور بالرفض لا يمكن التشافي من أي أمر بقمعه أو بإنكاره أو برفضه يعني ببساطة كده تقبل فكرة الرفض لأنه لا يمكن التشافي من جرح الرفض بممارسة الرفض على الجرح نفسه لذلك تشافيك من جرح الرفض وألمه بيبدأ من اعترافك بيه وتمييزه واكتشاف تأثيره عليك وفي النهاية تقبلك لحقيقة إنك اتعرضت للرفض الحل إنك تعترف بشعور الرفض لنفسك وتقبل نفسك أنت أولا لأن في الحقيقة شعور الرفض أساسا من جواك أنت لنفسك مش من الخارج حاول تتقبل نفسك وأي حاجة حواليك ويبقى عندك قدرة على التخلي والتسليم بأي حاجة مش مناسبة ليك أو ما جاتلكش الفرصة ليها حاول تواجه مخاوفك وتقدم الحب دايما لنفسك وتطلع كل المشاعر القديمة وتفتكر كل المواقف المتعلقة باللي حصل وتواجهها وترجع تستبدل مشاعر الرفض دي بمشاعر التقبل وإنه عادي جدا إني تعرضت للرفض دي حاجة تخص الطرف الآخر ما تخصنيش ولا تقلل مني ونظف الجروح القديمة واطلع من دايرة المشاعر السيئة بأن أنت لن تتفاعل معاها مرة أخرى واسمح للمواقف القديمة إنها تمر بهدوء وما تحتفظش بيها أبدا ولا تخليها تأثر فيك وتجنب التفاعل معاها في أي موقف تاني مشابه هيحصل لك في المستقبل وافتكر دايما أنت مش آراء الناس فيك أنت بتكون الفكرة عن نفسك فكون فكرة حلوة تعجبك في نهاية الحلقة بتمنى لكم كل الحب وكل السعادة والصحة النفسية استنوني في حلقة جديدة كل يوم تلات الساعة أربعة ونص أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة وده برنامج رحلة مع رانيا
وهقول عنك مواويل وهقول عنك حكايات ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات قلنا نتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومات وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام كان فين من بدري وجودك جنبي يا احلى ملاك وقالوا عليك ان انت عينيكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات وقالوا عليك ان انت عينيكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت عينيكي قاسية ومفيش فيها مكان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام